باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. هقرا ويا حضراتكم المزمور 84 وفي كتير منكم حافظينه ما احلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالله بالإله الحقيقي العصفور أيضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملك وإلهي طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا ايضا ببركات يغطون موره يذهبون من قوه الى قوه يرون قدام الله في صهيون نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين. كل سنه وحضراتكم طيبين انا سعيد ان انا اكون وياكم في هذه الكنيسه وكنيستكم الحقيقه كنيسه مبروكه اللي يجي فيها ياخد بركات كتيرة خالص وبشعر إنها عاش ويعيش فيها قديسين وطبعا كل سنة وانتم طيبين بكرة تذكار الملاك الجليل ميخائيل ويوم الجمعة عيد التجلي المجيد ويوم الاثنين عيد العذراء والأسبوع تلاقوا كده فيه مناسبات كلها مناسبات جميلة وقوية ومناسبات كلها مفرحة وأنا بحضر عشان تأمل هذا الاجتماع عمال أفكر إيه اللي يربط الثلاث مناسبات دي بعض مناسبة الملاك ومناسبة عيد التجلي ومناسبة عيد العذراء زي ما انتم عارفين عيد الملاك او تذكار الملاك بيجي كل يوم 12 في الشهر القبطي وعيد التجلي هو آخر الأعياد السيدية اللي تخص السيد المسيح في الكنيسة في السنة القبطية. وعيد أمنا العذراء هو آخر الأعياد الكنسية في السنة الكنسية أو في السنة القبطية. لكن الخط المشترك ما بينهم واللي ممكن يكون محور تأملنا النهارده هو خط النور الملائكة تسكن في النور وعيد التجلي في تسمياته الكثيرة يسمونه عيد النور أو عيد الجليان أو الجليان الحاجة اللي بتضوي باعتبار التجلي تم في النهار وفي النور والمسيح صار وجهه كالشمس وأمنا العذراء بنسميها أم النور ومسيحنا علمنا وقال أنا نور العالم وقال لنا أنتم نور العالم عشان كده عايز أكلمك على النور وزي ما الكتاب بيقول النور حلو للعينين كلنا بنحب النور أي إنسان في الدنيا يحب النور طبعا انا بشكر الكورال الجميل بالترانيم الجميله وكان في بعض الترانيم برضو بتتكلم عن النور وبشكر نيافه انبا ماركوس واباء الكنيسه الاحباء هنا والحقيقه دي الكنيسه الوحيده اللي كان كنت باجيها في القاهره بميعاد ثابت تحت تحت امرك والكنيسة الوحيدة كنت أجيها الميعاد الوحيد في القاهرة اللي كنت أخده وأكتر كنيسة دخلتها في القاهرة هي كنيسة الملاك الدير البحري وأول يوم في آه، صوم أمنا العذراء كل سنة وابتدى بدعوة من أبونا الحبيب أبونا مينا وياه أباء الكنيسة بعد كده وصارت عادة أول ما الواحد يجيله الأجندة بتاعت السنة الجديدة يروح مطلع أول يوم في صوم العذراء وكاتب فيه كنيسة الملاك دير البحر كنيسة مبروكة برضو حضرتك تؤمر حدش عايز يقول اي كنيسة تانية بالمرة ايوه ما احنا بناخد بركة في الاجتماع كده وفرصة حلوة ان احنا بنشوفكم والاباء بيبقوا فرحانين بزيارات الكنايس وبرضه بتبقى بركة حلوة لنا كلنا اكلمك عن النور يعني ايه نور ما هو النور النور هو اول عمل عمله الله في خلقته فصل بين النور والظلمة وقال ليكن نور سفر التكوين بيعلمنا كده ولما نيجي نقول النور والضلمة ما نقولش حاجتين هما حاجة واحدة حضور الشيء نسميه نور وإن غاب النور تبقى ضلمة زي الخير والشر الخير عمل الخير موجود لو توقف عمل الخير صار محسوبا كأنه شر زي الحياة والموت وقيسوا على هذا أمثلة كثيرة والنور زي ما انتم عارفين له أنواع كثيرة مثلا فيه النور الطبيعي زي نور الشمس ونور القمر ونور النجوم ونور البرق ونور النهار دي كلها أنوار طبيعية وفي أنوار صناعية زي اللي احنا شايفينها اللي موجودة آه، أنوار الكهرباء أنوار الشموع أنوار الأناديل أنوار النار نفسها كلها أنواع صناعية ولكن يوجد النور الحقيقي هو شخص ربنا يسوع المسيح وهو قال كده وبتحديد أنا نور العالم وكلمة النور ما هيش الإضاءة فقط ولكن النور لها معاني كتيرة فتعني المعرفة وتعني الحكمة أحيان تقولوا كده فلان ده عقله مضلم مش كده برضه وحين نقول فلان ده قلبه مضلم هو مضلم يعني ايه مفيش كهرباء لا مضلم يعني مفيش معرفة مفيش تمييز مفيش حكمة مفيش رؤية مفيش تفكير صح والنور بهذه الصورة زي ما بقول هو شخص ربنا يسوع المسيح أنا نور العالم والأسباب واضحة قدامنا هو خالق النور وهو إله النور وليس فيه ظلمة البتة وعايز أقرأ لك قطعة من السؤتوكيات اللي بنصليها في التسبحة طول الأسبوع نقول كده الله هو نور وساكن في النور وملائكة النور تسبحه النور أشرق من مريم وأليصابات ولدت السابق الروح القدس أيقظ داوود قائلا قم رتل لأن النور قد أشرق فقام داوود المرتل القديس وأخذ قيثارته الروحية ومضى إلى البيعة بيت الملائكة فسبح ورتل للثالوث القدوس قائلا بنورك يا ربي نعاين نورا فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك وطبعا لها تكملة أنا بقرأ لك قطعة صغيرة من قطعة التسبحة في السيئوتوكيات وهي القطعة التي تطوب أمنا العذراء مريم وزي ما انتم عارفين أمنا العذراء باحتفالاتنا فيها طول الصوم وشهر كياك السابق للميلاد عيد الميلاد واهتمامنا بأمنا العذراء وزي ما قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي وهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني وخدت اللقب العظيم لقب أم النور المسيح ذاته يعلن أنا جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة وكلكم بتحبوا المزمور اللي بيقول الرب نوري وخلاصي الرب نوري وخلاصي مزمور 27 ده بيخلينا نسأل سؤال هو نور المسيح ماذا يصنع في الإنسان نور معرفة المسيح والسؤال الثاني كيف نحصل على هذا النور السؤال الأول نور معرفة المسيح ماذا يفعل في الإنسان لما بعرف المسيح لما بيبقى في علاقة وعشرة وياه إيه اللي بيحصل للإنسان نور المسيح ينير ظلمة الفكر الإنسان في حياته بسبب الخطية لأن آدم وحواء كان في بداية الخلقة وهم رأس البشرية الموجودة على الأرض وكان لهم خطية والخطية كانت كسر للطاعة وكسر للوصية وكسر لمحبة قلب الله وقعوا في الخطية ولما وقعوا في الخطية كانت النتيجة أن الإنسان صار في ظلمة وأقول لك الدليل البسيط أن في الأسرة الأولى يقوم واحد من أفرادها قايين ويقتل أخيه هابيل وكان العالم كله أفراد معدودة اللي عايشين فيه ظلمة الفكر وأرجوك أيها الحبيب أن تدرك هذا المعنى جيدا فالإنسان البعيد في حياته الروحية البعيد عن المسيح فكره هيبقى منور ازاي واعرف كتير ان احنا احيانا ما بنفهمش بعض واحد يكلم واحد بس مش فاهمه لان عنده ظلمة فكر في البيت الواحد هو او هي او هي او هو يكلموا يا بعض مش فاهمين في ظلمة عشان كده الكتاب في سفر المزامير يقول أنت تضيء سراجي الرب إلهي ينير ظلمتي والآية دي مهمة قوي مزمور 18 آية 28 أنت تضيء سراجي مين هي إيه هو سراج الإنسان العقل الفكر ففي واحد فكره مضلم مهما تعمل فيه مش هيفهم مهما تكلمه مهما تنصحه مفيش حاجة واحدة بس اللي تخلي فكره ينور المسيح إن دخل نور المسيح في عقله في فكره استنارة أنت تضيء سراجي الرب ينير ظلمتي وفي واحد بعيد خلاص هيفضل عقله مضل ده أول فعل يفعله نور المسيح عشان كده بنقول لك في الحياة الروحية اقرأ إنجيلك كل يوم لأن ده ينور عقلك ارفع قلبك بالصلوات كل يوم لأن ده ينور عقلك عيش حياتك الروحية مارس الأسرار الكنسية عشان ده ينور عقلك اقرأ سير القديسين المدايح اللي بنصليها والألحان والتسابيح تنور عقلك واحد بعيد عن كده عقله هيبقى منور ازاي للأسف دي نمرة واحد نمرة اثنين أن نور المسيح يهدي طريق الإنسان ما جربتش مرة كنت ماشي في سكة والنور اتقطع وبقى في ظلام فكان في جيبك كشاف أو موبايل فتحت النور بتاعه فنور لك شعاع من النور مشيت على طريقه نور المسيح يهدي طريق الانسان يهدي سلوكه احيان في البيت الواحد ما يبقاش فيه حياه روحيه وبعد سنين يطلع ولادهم وبناتهم شاردين شويه اقول له يا بابا ويا ماما وانتوا بتربوا ولادكم وبناتكم ربطوهم بنور المسيح ربطوهم بانجيل كل يوم ربطوهم بارتباطهم بالكنيسة ربطوهم وهم عايشين جنب المذبح نور المسيح يهدي السلوك السلوكيات السلوكيات الإنسانية بصفة عامة وكلكم بتحبوا الآية اللي بتقول سراج لرجلي كلام ونور لسبيلي سراج يعني مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي نور لطريقك ايها الحبيب لا تنسى ان نور المسيح هو الذي ينير سلوكك طريقك عملك مشوارك دراستك خدمتك اما اذا كنت بقى معتمد على مخك وعمال تفكر وصاحب ذاتك بقى وذاتك هي المتحكمه في الامر خلاص هتخبط في كل الناس سراج لرجلي كلامك يا اخوتي الاحباء خطيه اهمال السراج الذي في ايدينا اقصد كلمه الله خطيه كبيره جدا البيت اللي بيهمل الانجيل اليومي والبيت اللي بيهمل ان يعلم ولاده هذه العاده والخادم والخادمه اللي عايز يخدم من غير ما ياخد من الانجيل خطيه نور المسيح يجب ان يتسرب لحياتك وسلوكك والا هتبقى عايش في ظلم الحاجه الثالثه والجميله أن نور المسيح يبهج الحياة النور دايما يفرح النور النور دايما يبهج الإنسان يفرحه ساعة ما النور يتقطع كده وانت قاعد في البيت تبقى متضايق ساعة ما يجي النور تحس كده ان كل الناس فرحانة ومبسوطة يقولوا هي ويصور ويسقفوا ويبقوا مبسوطين ان النور جه النور مفرح فرحتني يا رب بصنائعك باعمال يديك ابتهج النور يفرح كيانك من الحاجات اللي بلاحظها عند ناس كتيره ان ناس تحس كده ان الفرحه غايبه عن حياتهم ويعني اسمحوا لي ان انا اتجاسر واقول ان بعض الناس عايشين في حاله من حالات الاكتئاب اما بتكلمش على المرض بتكلم على حاله كده من احيانا نسميها باللغه الشعبيه واحد نفسه مسدوده ومره قاعد ويا شباب وبتكلم وياهم فقال له هو في حاجه تفرح هو في حاجه تفرح يقول لك في حاجه تفرح ده عد حاجات كتيرة تفرح الإنسان يكفي أن الله أعطاك الصحة وأعطاك الأسرة وأعطاك العلم وأعطاك الكنيسة وأعطاك الحركة وأعطاك العمل وأعطاك الدراسة وأعطاك الخدمة وأعطاك النهار وأعطاك المية والشمس هي دي مش عطايا الله كل يوم واعطاك السكينه انك ممكن تدخل بالليل حط راسك على سريرك وتنام في ناس محرومه من كده في ناس محرومه من ميه الشرب مية الشرب اللي بنشربها كوباية المية اللي قدامنا دي بالملايين في العالم في ناس محرومة من ان تعلم ابنها وبنتها في مدرسة في ناس تعيش في مجاعات في وفي وفي لكن إذا نظرت لحياتك وكانت حياتك شاكرة هتلاقي ربنا مفرحك بحاجات كتيرة الخلاصة إن نور المسيح ينور ظلمة الفكر ونور المسيح يهدي طريقك وسلوكك وسبيلك ونور المسيح يفرح حياتك ويخليك دايما في كيان فرحان في نوع من الفرحة اللي جواك شكل من أشكال الشكر والرضا السؤال الثاني والأخير طب فين بقى نقدر نجيب نور المسيح ده إزاي ممكن نحصل عليه في المزمور اللي أنا قريته بيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي يبتهجان بالإله الحي ما أحلى مساكنك إيه الحلاوة اللي في مسكن الله النور مسكن الله حلو عشان منور وانت حتى لما بتيجي ترحب بإنسان وعايز يعني تظهر مدى فرحتك بوجوده بتروح قايل له انت النهارده نورتنا كأن حضور إنسان عزيز عليك أو بتحبه هو سبب نور ليك فين نلاقي نور المسيح أول مصدر ذكرته من دقايق وقلت لك هو كتابك المقدس إنجيلك الكتاب المقدس فيه آية جميلة جدا بتقول كده فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح خد بالك من الآية فقط ما فيش حاجة تانية فقط ودي الآية الوحيدة اللي فيها كلمة فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح دي قالها القديس بولس في رسالة فيليبي في الإصحاح الأول في عدد 27 فقط ولذلك كتابك اليومي وحفظك من الانجيل وكلامك بالانجيل يساعدك ان يكون حياتك فيها النور. والحكايه دي مسؤوليتك انت في اسرتك ومسؤوليتك الشخصيه. ومسؤوليتك انت في اسرتك ومسؤوليتك الشخصيه. احيانا نفضل قعده التلفزيون، احيانا نفضل قعدة الأصحاب أحيانا نفضل قعدات واحد قاعد على النت والشات بالساعات الطويلة وينسى أن الجلسة مع المسيح فيها بركة وفيها نور أكتر من الحاجات دي كلها خد بالك اجعل بيتك وقلبك وفكرك مستنير بسبب ارتباطك القوي بكلمة الإنجيل ده المصدر الأول المصدر الثاني هي أسرتي الأسرة أي طفل أو ولد أو بنت صغير وبينشأ في أسرة المفروض أن أسرته تكون نور لحياته يقول لنا كده في سفر يشوع أما أنا وبيتي فنعبد الرب تعلمت العبادة فين تعلمتها في بيتي تعلمت الصلاة فين جوه بيتي اتعلمت الترنيم والألحان فين جوه بيتي ولذلك سر الزيجة كسر مقدس وأحد أسرار الكنيسة السبعة يتعمل في الكنيسة وقدام الهيكل نفس المكان اللي بنرسم فيه الكاهن وبنرسم فيه الأسقف والشماس في الطبع نفس المكان نؤسس كنيسة وللسبب ده سر الزيجة يجب أن يأخذ منا كل تقدير واحترام لأن هذا الكيان هو الذي يعين ويملأ الآخرين ولاده وبناته بالنور إذا ما كنتش هلاقي النور في بيتي هلاقيه فين بعد كده مسؤولية احنا حين تاخدنا بقى الفرحة والزغاريت واللبس الجميل ونيجي آه، نحضر ونتعزم ونبقى مدعوين وننسى الأساس أن الكنيسة الكنيسة في البيت بيتك هو كنيسة صغيرة وبيتك ده هو هو المصدر الثاني الذي يشبع الإنسان بالنور كل أب وكل أم عليهم مسؤولية كبيرة جدا فيما يخص أبنائهم وبناتهم وياخدوهم في التربية وإزاي يعلموهم مصدر النور الحقيقي ده المصدر الثاني المصدر الثالث هو الكنيسة الكنيسة بنصلي في الترنيمة وبنقول الكنيسة هي كنيستي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي هي سر نور حياتي جوه الكنيسة والكنيسة بقصد فيها إيمانها وعقيدتها وتاريخها وط- وطقوسها وتراثها وقدسينها والحياة كلها الحياة كلها ولذلك عندما توجد يجي يطلع شوية ناس كده ويعملوا شوية آراء آه، تكون مختلفة عن الإيمان المستقر جوه الكنيسة والإيمان المسلم عبر أجيال وقرون وقديسين الكنيسة مش كده أبدا ده الكنيسة مصدر لنور الإنسان عشان كده الكنيسة تلاقي فيها أنشطة عشان تفرح الإنسان عشان تخدم الإنسان عشان تخدمه كمواطن صالح حتى في المجتمع ده دور دور مهم جدا والكنيسة كمؤسسة هي خادمة للمجتمع اللي هي فيه هي خادمة في داخله بتخدم المؤمنين المسيحيين من أجل أنهم يعيشوا حياة روحية صادقة وبتخدم المجتمع كله دون النظر لطبيعته بتخدمه بحسب احتياجاته تخدمه صحيا لو عملت عيادة وعملت مركز صحي بتخدمه ثقافيا بتخدمه تعليميا بتخدمه اجتماعيا ولذلك عندما تكون الكنيسة خادمة للمجتمع ما يصحش أبدا أن خدمة الكنيسة دهيت يتحط لها أي معوقات الكنيسة خادمة للمجتمع والكلام ده مش كلام جديد الكنيسة طول عمرها بتخدم مجتمعها طول عمرها فكرة الكتاب فكرة الكتاب والتعليم اللي هو تعتبر البذور بتاعة المدارس بدأت في الكنائس في التاريخ وكتير في كنايس القديمة والكنايس اللي في بعض القرى كان يبقى مفتوح فيها كده يسموها مدرسة الكنيسة هي مدرسة بس بتعلم ألف وب فالكنيسة هي مصدر نور للإنسان مصدر إشعاع والكنيسة لما يبقى فيها نشاط يبقى فيها عمل مثلا زي المهرجان اللي بيتم على مستوى كل القطاعات والمهرجان اللي بيوصل لكل الكنائس وكل الإبرشيات بيشترك فيه أباء أسقفة وأباء كهنة وخدام وخادمات وأسر كثيرة وفتيان وأطفال عدد كبير كل النشاط ده ليه هو شكل من أشكال الاستنارة شكل من أشكال النور عمل عمل كبير وبيكبر شوية بشوية الكنيسة هي مصدر ثالث للنور في حياة الإنسان المصدر الرابع والأخير هم المرشدين الروحيين كنيستنا بتعلمنا أن يكون ليا أب اعتراف وأب الاعتراف ده هو يتابع حياتي الروحية ويساعدني ويساعدني في أن ذهني يكون مستنير ويربيني روحيا كمان مع اب الاعتراف ممكن وجود خدام او خادمات هم اللي بيخدموا وبيكونوا مرشدين بالارشاد والمشوره الروحيه في حياه الانسان ويبتدي الانسان يتعلم بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا تاخدها وانا بتكلم عن النور النور ليس له صوت ساعة ما بتفتح النور كده تسمع له الصوت الشمس وهي بتطلع الشمعة وانت بتنورها ملهاش صوت يعني ايه الحكاية دي ان النور دايما يعمل في الهدوء ويعمل في السكون دايما اصحاب الصوت العالي واصحاب الكلام العالي واصحاب الشهرة اللي عايز يتشهر في وسط العالم تلاقي الحكاية مش مظبوطة وعليها علامات استفهام كتير أما النور الحقيقي فهو يعمل في الهدوء يعمل في الهدوء وأتذكر قلت لكم مرة مثل من الأمثال اللطيفة يقول كده سقوط شجرة ضخمة في الغابة يحدث دويا عظيما هذا هو الموت شجرة كبيرة وقعت تعمل صوت جامد ده موت شجرة ماتت أما انتقال حبوب اللقاح اللي بتنقلها الفراشات والطيور من شجرة لشجرة لا أحد يسمع لها صوتا وتطلع لنا ثمار في الآخر هذه هي الحياة الحياة الحقيقية والنور الحقيقي والارتباط والاستمتاع بنور المسيح يتم في الهدوء وليس في الصخب وليس في الضوضاء وليس بين المتشنجين وليس بين الناس اللي ممكن لسانهم يغلط خالص النور يعمل في هدوء أمنا العذراء مريم هادئة تماما وتمتاز بالوداعة ونسميها يا أم الوداعة شخص ربنا يسوع المسيح يقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب في وقت التجلي برغم جسامة وعظمة هذا الحدث إلا أنه تم في هدوء المسيح يصعد للجبل وتتغير هيئته ويكون وياه بطرس ويعقوب ويوحنا ويظهر موسى وإيليا وكل هذا يتم في هدوء النور يعمل في هدوء قدامك انجيلك وقدامك اسرتك وقدامك كنيستك وقدامك مرشديك وبالاربعه دول تقدر يكون طبعا مرشدين مش بس اللي موجودين في الزمن بتاعنا ايضا سير القديسين حياه القديسين كلها بتعتبر نوع من النور في حياتنا بنصلي وبنقول دايما في بداية التسبيحة قوموا يا بني النور واسأل نفسك النهاردة وانت فرحان بكنيسة الملاك بتذكار الملاك فرحان بعيد التجلي المجيد فرحان بصوم العذراء وعيد العذراء اسأل نفسك يا ترى أنا عايش في النور يا ترى عقلي وفكري مليان بالنور يا ترى قلبي ومشاعري عمرانة بالنور يا ترى بيتي فيه نور المسيح يا ترى كنيستي وخدمتي مليانة بنور المسيح يا ترى حياتي الروحية الشخصية يا ترى فيها نور المسيح تأمل اليوم أيها الأحباء هو دعوة لكيما نكون بني النور ونعيش هذا النور ونمارسه ونفرح بيه في حياتنا كل يوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين